بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم في استكمال مجالس القرآن مع سورة البقرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لي ولكم على خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أحبتي في الله مجلس اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بعدما من الله سبحانه وتعالى علينا وانتهينا من الجزء الأول من سورة البقرة نستفتح اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى المجلس الثاني الجزء الثاني من مجال الجزء الثاني من سورة البقرة وأظن إن شاء الله المجلس الخامس عشر بإذن الله سبحانه وتعالى فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا السورة على خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بدأ الجزء الثاني بقول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بداية الجزء الثاني لما تيجي تقرأ آخر آية في الجزء الأول وبعضهم ربطها قال ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون أيضا عن هذه الأقوال السفيهة التي تخرج منهم فلا تنشغلوا بهذه الأقوال السفيهة واستبقوا الخيرات كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى بداية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هنا يبدو أن في حدث جلل حدث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي تقريبا 16 شهر أو 17 شهر كما ورد في الروايات بعد أكثر من سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فيها احتكاك بمجتمع مختلف عن مجتمع المشركين عن مجتمع قريش عن مجتمع الذين يعبدون الأوثان والأصنام هناك أهل الكتاب الذين كانوا يحرفون الكتاب ويعادون النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت سورة البقرة بذكر شوط طويل من تحريفهم وإعراضهم وتبديلهم وتمردهم لفظة اللي استعملها فريد الأنصاري رحمه الله اللي بتلخص عناد بني إسرائيل مع أوامر الله سبحانه وتعالى أن في نوع من التمرد وعدم الاستسلام وقلنا أيضا أن من المعاني المحورية في سورة البقرة قضية الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وهذه الآيات تحديدا تربية على الاستسلام التام لأوامر الله سبحانه وتعالى بل الرد كان على الشبهة هو أن الله يفعل ما يشاء لله المشرق والمغرب كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى فإذا بداية الجزء بحدث جلل وهو تحويل القبلة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين للمسجد الأقصى إلى أنهم يصلون إلى الكعبة وهذا حدث جلل لتدرك قيمة الحدث الجلل ده انظر مثلا حينما تكتشف ان هناك اختلاف في امر فقهي في فرع من الفروع الفقهيه بعض الناس بيحدث له بلبله انت متخيل يعني ايه تحويل القبله وان وان المجتمع بيتكلم اليهود بيتكلموا والمنافقين يتكلمون والمشركون يتكلمون وضعاف الايمان بدا في حيره وبعضهم كما روي انه ارتد فانتم متخيلين المشهد المجتمع كله بيتكلم عن هذه الحادثه المساجد كانت في اتجاه اصبحت في اتجاه الناس كانت تصلي في البيوت في اتجاه اصبحت تصلي في اتجاه اخر والكل يتكلم واتهم النبي صلى الله عليه وسلم باتهام حاشاه صلى الله عليه وسلم من الاتهامات اللي يتهم بها القاده ليصرف عنهم الاتباع انه في حيره من امره انه لا يعلم اين يتجه ومسألة الحيرة والاضطراب أكتر شيء لو شعر بها سواء الجندي أو التابع بينصرف عن المسير لأن الاستكمال في السير في طريق فيه أخطار وفي مخاوف لذلك جاء هذا التأسيس ثم جاء الحديث لنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات قبل تبيين أن في هناك مصائب في هذا الطريق لابد الإنسان أن يكون على بينة من أمره وأن يكون على بصيرة من أمره لا يشكك في طريقه وكيف يضحي الإنسان في طريق هو يشك فيه فالإنسان كلما ازداد يقينا ازداد بذلا وتضحية لأنه خلاص على يقين من هذا الأمر لكن لما يكون مرتاب طب أنا أضحي ليه وأنا إيش ضمني فالبداية بسا سين سيقول السفهاء الإمام الطبري رأى أن هذا هذه الآيات نزلت قبل يعني ظاهر صنيعه يعني انها قبل ان يقولوا وبعضهم قال لا هذه الايات نزلت بعد قولهم والخلاف موجود في كتب التفسير لكن الشاهد ان ان الله سبحانه وتعالى هيأ المؤمنين كيف يتعاملون مع هذه الشبهات التي سيقولها بل استعمل القرآن لفظ السفاهة وده مهم احيانا ان ان لا تعظم الشبهه بعض الناس قبل أن يرد على الشبهة يفخم فيها ويعظم فيها وهي في الأول وفي الآخر هي هي شبهة ليس لها آه، أسس متينة هي تستند على بعض الأشياء وزي ما سنذكر إن شاء الله في قضية معنى الحجة التي ستأتي أي حجة وأي شبهة من الباطل لابد أن تستند على شيء من الحق لكن لو كلها باطل في باطل ست... هي ستهوي بنفسها لكن لابد أن يستندون على بعض المقدمات التي يقر بها الخصم ثم يبني عليها أشياء باطلة لكن بالرغم من ذلك وأنهم قالوا أقوال معينة نفذت إلى قلوب بعض ضعاف أهل الإيمان سماهم الله سبحانه وتعالى وسمى هذه الأقوال أنها من السفاهة لأن الله سبحانه وتعالى ولا سيما في هذه السورة بين من أول السورة إيه، كيف يبين الإنسان الحكمة من السفاهة وان معيار ذلك اتباع مله ابراهيم واختيار مله ابراهيم المتفق عليها يعني الفريق اللي بيحجني اللي هو اليهود او النصارى في اتفاق على اتباع مله ابراهيم حنيفا فقال الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه وبين الله سبحانه وتعالى من اول السوره ان كل فعل فيه تضحيه او بذل سيتهم المؤمنين المؤمنون بانهم من اهل السفه وقالوا آه، من من اول السوره آه، اخبر الله سبحانه وتعالى الا انه الا انهم هم السفهاء ليه؟ لأنهم قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء فرد الله عليه. فالسورة تتبي ت- تركز على معنى الحكمة ذكر تك- تكرر فيها معنى الحكمة وتكرر فيها معنى السفاهة ليستطيع الإنسان أن يقابل بين الحكمة وبين السفاهة، لأن السفاهة كما قيل فيها نوع من الخفة والهلهلة. أما الحكمة فيها نوع إحكام وإتقان وتبين للشيء. طيب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم اشرح الآية شرح سريع ثم نذكر بعض المقدمات الهامة قبل الدخول في هذا الربع إن شاء الله سيقول كما قلنا في خلاف هل الآيات نزلت قبل أن يقولوا هذا القول وده بيفيد الإنسان إنه لما يكون عارف الشبهة والرد عليها وسامع البناء المحكم من الشريعة قبل أن يسمع الشبهة وأهمية أهمية طرح البناء والغذاء قبل الدواء وتأسيس المسلمين بمحكمات الشريعة قبل الدخول معهم في الشبهات وتأسيس وبيان المناطق التي قد يدخل منها أهل الباطل بيجعل الإنسان حينما يسمع الشبهة يكون مستريحا هادئا ساكنا الإنسان لما بيسمع شبهة لأول مرة وما بيعرفش أصلا الحكم ده في الشريعة بيحصل له نوع من الصدمة وللأسف بسبب البعد التي- الذي حدث بيننا وبين شريعة الله سبحانه وتعالى وبين القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل مثلا على الإنترنت فياتي احد ويلقي عليك شبهه بحديث لاول مره تسمعه والحديث في البخاري مثلا فبيحصل لك حاله من الاضطراب ويقول لك الحديث في البخاري فانت بيحصل لك حاله من الصدمه لو انت عارف الحديث وعارف الشروح وقرات هذا الامر ومتبين هذا الامر ويطرح لك شبهه حتى لو انت مش عارف الاجابه بتبحث بنوع من الطمأنينة ثم تتبين أن هذه الشبهة التي يلقونها تكون دائما أصلا فيها حكمة وفيها خير يعني الشبهة اللي هم مثلا معانا النهاردة انهم آه، حصل بلبله في المجتمع بسبب تحويل القبله خلاص وفي بعض ضعاف اهل الايمان ارتدوا كما روي خلاص تفاجأ أن تحويل القبلة يقول الله بعدها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ده في رفعة قضية تحويل القبلة ده استكمال أركان الشهادة على الأمم يعني ده من من كمال اتباع ملة إبراهيم اللي بتجعل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مختصة لها قيمة عالية تشهد على بقية الأمم فأنت متخيل أن الشيء اللي اتهموه أنه هو شبهة يكون فيه حكمة يكون فيه رفعة في الدين وكذلك كل الطعنات اللي بتوجه لجسد الإسلام هي أصلا تخرج نور وحكم لم يكن الإنسان منتبه لها من قبل السفهاء ذكرنا أن ده نوع من السفاهة وال- والإصغاء لهم والاقتناع بكلامهم أيضا من السفاهة فالمقتنع بكلام السفيه يصبح سفيها من الناس اختلف العلماء من الذي سيقول هذا الامر هم اليهود ام المشركون ام المنافقون والعموم بيفيد وان كان ابن عاشور راى ان لفظ الناس احيانا بيختص في بعض السياقات بالكلام عن المشركين المشركين او المنافقين زي ومن الناس ما يقول في اول السوره خلاص او بيات الخطاب في مكه اكثر خطاب الناس للمشركين لذلك ابن عاشور راى ان اللي تكلم بهذا الكلام خاصه هم المشركون وله تاويل بعد كده في ايه القبله كما سياتي ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يبقى واضح ان الحدث هو التولي عن قبلة كانوا عليها سنذكر الخلاف ما هي القبلة وكيف تولوا عنها الرد مفاجئ يعني قبل ما نقعد نحكي تفاصيل وقبل قل لله المشرق والمغرب رد عجيب رد مهم تعلم هذا الرد قبل الرد على كثير من الشبهات مهم يعني لما واحد يقول لك مثلا ليه الخنزير عندكم حرام او ليه كده مثلا في الاسلام انت قبل ان تجيب عن هذه الجزئيه لابد ان تؤسس مفهوم الرب والعبوديه والتشريع والبعث يوم القيامه ولابد ان تحاسب على كتاب ومن ضمن هذه الامور هذا ثم تبحث في الحكمه من الجزئيات ممكن اللي قدامك يقول لك انت بتضيع وقت انت بتعمل قول له والله ده انا ببني لك البناء المحكم عايز الاجابه الفرعيه لكن غالبا الإجا- الاجابه الفرعيه لن تسد معه هذا الجوع الذي بداخله لابد ان تبين له البناء المحكم فالرد المحكم قبل الحديث عن التفاصيل لله المشرق والمغرب وابن كثير له كلام جميل بصراحه في ال- في الايه دي بيقول الشان كله في امتثال اوامر الله حيثما وجهنا الله توجهنا فالطاعه في امتثال امره ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصريفه وخدامه سبحانه وتعالى حيثما وجهنا توجهنا هو تعالى له آه، وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته عناية عظيمة يعني الله سبحانه وتعالى يعني شوف أثبت العبودية وأثبت الحكمة والرحمة فله بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمته عناية عظيمة إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن وذكر كلاما بديعا رجعوا كلام ابن كثير فانت متخيل اثبات ال... وده معنى كما قلت معنى محوري في السوره الاستسلام لاوامر الله ركزوا كده معايا في الجمله دي الاستسلام لاوامر الله لانه يعلم ما لا نعلم وانا ك- ذكرت قبل ذلك ان جمله اني اعلم ما لا تعلمون جمله محوريه في السوره والله يعلم وانتم لا تعلمون جمله محوريه في السوره فمن المعاني المحوريه الله يعلم ونحن لا نعلم لذلك نحن نستسلم له ونوكل أمرنا له فهو لا يكلفنا إلا بما في وسعنا سبحانه وتعالى وده الختام بتاع سورة البقرة أصلا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فكأننا نشير أن هذا التحويل فيه الهداية والله اصطفانا بالهداية وأنتم تحسدوننا على هذه الهداية كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء فالله سبحانه وتعالى من علينا بهداية وأنتم لا تو- لا ترغبون ولا تودون لنا الخير وأنتم تحسدوننا على هذا الخير كما أخبرنا الله حسدا من عند أنفسهم فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا طيب قبل ما ندخل في الآية الثانية مسألة إن سيقول السفهاء إن بعد كل التوضيح أنت جزء كامل بتأسس لمفهوم الربوبية والعبودية والاستخلاف والطاعة والاستسلام ومفهوم النسخ ومفهوم قبلة سيدنا إبراهيم و- وإن هم بدلوا وغيروا وأن الله قادر على كل شيء كل المفاهيم التي أسست يعني لو قعدنا نجمع كده مع بعض جبنا كراسة المفاهيم المركزية التي أسست في الجزء الأول من سورة البقرة مفاهيم عظيمة وتحذيرات لأمة الإسلام عظيمة وبيان لفساد الأمة السابقة بعد كل هذا البيان التفصيلي لجرائمهم سيستمر هناك فريق من الناس هم السفهاء يقولون لماذا فعل الله كذا بمعنى مهما بينت من حجج وآيات وكنت واضحا وك- وكان عندك آيات بينة سيظل فريق من السفهاء يتكلم خلاص فلا تنشغل به يعني وده بيحصل يعني تأتي بعض الشبهات تأتي ردود وآيات وبينات وتظهر من ال من ال من المعبد الذي يعبدونه دراسات تخرج تؤكد صحة آه، أحكام الإسلام ويعني وأنت أصلا الأمر عندك يقيني من قبل وبالرغم من ذلك يعرض طيب خلاص دول لو كلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا يعني في ناس كما قال الله سبحانه وتعالى وكذبوا بآياتنا كذابا مفعول مطلق يعني تكذيب شديد مطلق بغض النظر عن وضوح الآيات من غموضها فأحيانا الإنسان دايما بيجي له خاطر وضغط نفسي إن الآيات مش واضحة لو كان في آية حسية طب لو كان بس معانا معجزة زي عصا موسى والله لو إيه ما هو يعني ما هم كذبوا ب- ب- بموسى من قبل قالوا سحران يتظاهر هو هو انت متخيل ان ان كل البشريه منتظره الايه ولو جاءتهم الايه سيؤمنوا بالعكس يعني قص الله علينا انباء السابقين فاول نقطه ان بعد كل هذا التوضيح والتنبيه سيظل فريق من السفهاء يتكلم النقطه الثانيه آه، اكدت على معنى الاستسلام للتشريعات وان استسلامك للت- ركز معايا استسلامك واستسلامك انت ايضا لان ال- ال- يعني الفترة دي يعني السنوات اللي بنعيشها قضية المرأة قضية محورية استسلامك واستسلامك لأوامر الشريعة ده محفز دائما لمن يطعن في الشريعة هو في ناس بمجرد ما انت بتستسلم لاوامر الشرع هو متحفز هو عنده نوع من الحسد والضيق فعلى طول قاعد بيطعن فاياك ان تنشغل بهذه الطعون طيب إيه، مساله تحويل القبله يعني فكره آه، يعني إيه، محوريه بمعنى ايه الله سبحانه وتعالى اراد ان تتعلق قلوب المؤمنين به وحده سبحانه وتعالى ففي حدث جلل حدث في سوره البقره تحويل القبله وحدث جلل حدث في سوره ال عمران وهو اشاعه مقتل النبي صلى الله عليه وسلم انت متخيل ان نفوس الصحابه تؤهل وتربى على الاستمرار في الطريق حتى لو تغيرت الم... المكان المدينه من ال... من مكه للمدينه لهجره حتى لو تحولت القبله حتى لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم انت متخيل ان الص- نفوس الصحابه بتؤهل وبتربى على الاستمرار في الطريق يا جماعه هذا التاهيل النفسي القراني لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يدرس ب- ليه بحيث نفهم يعني كنت عامل درس في جزئين اسمه الحور بعد الكون لماذا يحدث الحور بعد الكون لماذا تحدث هذه ال- ال- السقطات والانتكاسات آه، وكما جاء هنا يرتد على عقبيه ينقلب على عقبيه مره اخرى ليه القرآن مليء ب- بالتقاط هذا المشهد اللي بينقلب على عقبيه اللي بيرتد على عقبيه يعبد على الله على حرف فيسقط من على هذا الحرف ال- من وسائل إصلاح النفس هذا التأهيل النفسي بمعنى اللي عايز أقوله إيه إن لو قدمنا للمسلمين خطابا مغايرا ومضادا لخطاب الوحي من الطبيعي إن إحنا هنصطدم بسنن الله فالناس تنتكس يقول لك أنتوا بتكذبوا علينا لكن القرآن كان واضح القرآن أهل الصحابة من البداية بمعنى خلينا ناخد مثلا سريعا القرآن المكي القرآن المكي كان بيربي الصحابة على إيه؟ هل كان بيربيهم عن إن لحظة التمكين المرجوة القريبة التي سيشهدها الجميع ركزوا معايا هل كان القرآن المكي يربي الصحابة على لحظة التمكين المرجوة القريبة التي سيشهدها الجميع لا ما كانش بيربيهم على كده القرآن كان بيطرح سيناريو سيناريوهات مختلفة بيكلمنا عن الامم السابقه ومن الامم السابقه من اهلكهم الله يعني وارد ينزل عذاب عام استئصالي كل ده احنا لسه في مكه قبل ما تاتي الايات اللي بتبين ان مفيش عذاب استئصالي سيحدث بعد نزول الكتاب على موسى عليه السلام هل ممكن من السيناريوهات المطروحه زي ما حصل مثلا قصه اصحاب الكهف ان هم يهاجروا المكان ويحفظهم الله وارد هل من السيناريوهات المطروحه زي قصة البروج إن الكل يقتل ويموت ويحفظ الدين بعد ذلك بتقدير من الله وارد طيب هل من السيناريوهات المطروحة كما في السيرة إن هم يهاجروا المكان زي الحبشة ثم لا تكون هي أرض مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم يحاول الهجرة إلى مكان مثل الطائف ولا, ولا تكون هي المدينة أنت متخيل إن الصحابة متربي إن أي شيء ممكن يحصل لكن هو عنده محكمات ماسك فيها ماسك فيها يعني أي شيء وارد انه يحدث لكن هو عنده محكمات قضيه التوحيد العاقبه للمتقين الجنه النار هذا الدين هو الحق قد يموت الانسان ولا يرى النص هو عنده هذه المحكمات ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت يعني انت ممكن تموت قبل ما توصل ايوه ممكن تموت قبل ما توصل فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك يعني انت ممكن تشوف بعض النصر وممكن ما تشوفش حاجه انت متخيل هذه الت- تاهيل القران للصحابه لكن الان خلافات تظهر لبعض الناس في بعض الفروع الفقهيه يحصل له بلبله إيه، حديث مش فاهمه يحصل له نوع من التشنجات و- وترك الدين. ايه اللي بي- يعني هو دينه مش مبني على محكمات هو دينه مبني جزئيه من هنا وجزئيه من هنا هو لم يعش طويلا مع محكمات القران المكي ودي خطوره يعني اول ما نزل ال- ال- نزل الايمان فتعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران فازددنا ايمانا القران هنا بمعنى الاحكام فانت لما بت- بتبني الايمان بناء محكم وتنتقل من القران المكي للقران المدني انت بناءك هنا محكم انت عايشت هذه المعاني مش سمعت عنها انت علاقتك بالله علاقه اعمال عملتها الطريق ده انت سرت فيه الدين ده انت مارسته مش مجرد كلام انت سمعت عنه يعني مثلا وده ان شاء الله اشرحه في درس قريب يعني اخد بس مثال سريع قضيه الذنب والتوبه انت مش سمعت عن التوبه انت جاهدت لتتخلص من ذنب فانت متفهم معنى اسم الله التواب اسم الله الرحيم اسم الله اللطيف انت هنا عايشت هذا المعنى فمعايشة معاني الدين بتعمق المعاني في القلب لا, لا تكون فقط مجرد معاني ذهنية في ذهن الإنسان طيب هذا ينقلنا إلى نقطة أخرى احنا قلنا البقرة تغير القبلة آل عمران إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم تربية إن إيه- إنك أنت كل شيء ممكن إن في أشياء بتتغير وفي أشياء محكمات. النقطة الثانية وده يعرفنا خطورة الخلط بين المحكمات اللي هي الثوابت وبين المتغيرات. خطورة الخلط بينها بمعنى تخيل مثلا نسأل الله سو- سبحانه وتعالى أن يحفظ حرمات المسلمين ويحفظ شعائر المسلمين تخيل لو هدمت الكعبة شعور بعض الناس انه يشك في هذا الدين يقول لك لا لو هذا الدين صحيح لكانت الكعبة محفوظة وبما أن الكعبة لم تحفظ من الهدم إذا هذا الدين غير صحيح فيرتد عن الدين هو السؤال من أين لك بهذه المقدمات من أين لك بهذه المحكمات جبتها منين يعني مين اللي قال أن القبلة لا يصح أن تتغير ده بناء على مفهوم اليهود على أحد الأقوال بناء على مفهوم اليهود في النسخ وربنا أصلا وذلك ده كان فيه تأهيل نفسي ربنا أصلا قبلها أصلا شرح مفهوم النسخ قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها في تأهيل يا جماعة ال- ال- قبل حديث القبلة وده مهم لما تيجي تشرح حكم فقهي للناس معلش النهارده يعني ال- الربع مثلا عمال اجله بكتر المعاني اللي فيه لما تيجي تشرح حكم فقهي للناس وصادم و- وما عنده ومش مؤهلين نفسيا ليه لابد من تاهيل نفسي للحكم مش ترمي الحكم الفقهي في وشهم تقول لهم اللي مش عاجبه يبقى كافر طب انت انت عايز تفتي الناس عندنا زي ما بيحصل الان من آه، بعض الاحكام مثلا ضد المراه ان هو او يعني او مش قصد ضد المراه احكام آه، فرضها الله سبحانه وتعالى على المراه فيقتصها من سياقها وياخدها ويصيغها صياغه غليظه ليست حقيقيه وليست في صوره شرعيه سليمه ويرميها في وشها ويقول لها لو مش عاجبك يبقى انت كافر والعكس يحدث ايضا طب هو آه، ال- ال- هو احنا عايزين ننفر الناس من الدين وشيخ الاسلام له كلام بديع في ان لما بتطول الفترات البعد عن نور الوحي يكون وده كان من يعني من من الصدمات لما قرات ال- الكلام ده لشيخ الاسلام ان كما ان تطبيق الدين بيكون تدريجيا بحسب الاستطاعه فكذلك بيان الدين يكون تدريجيا في بعض الاوقات لما بيحدث فترات بعد عن الناس بل قد يسكت متخيل عن الاجابه بسبب ان هو محتاج تاهيل قبل الاجابه وان شاء الله ممكن بنحط ال- ال- النص ده لشيخ الاسلام على قناه التليجرام او تحت في ال- تحت الرابط في الفيديو ان شاء الله فانت متخيل فالشاهد انا المقصد ان انا مش بقول لك تعمل كده او انا اعمل كده هذا للفقهاء هذا للعلماء ليس لي ولك يعني هو هو ده محتاج حكمه من فقيه كيف يبين متى يتكلم متى يسكت لكن هنا بنرى كيف أهل النص القرآني الصحابة والمؤمنين لهذا الحكم فاليهود لما اعترضوا أنا كنت بتكلم تحت نقطة التفريق بين المحكمات و- أو الثوابت والمتغيرات وإن في ثوابت في هذا الدين الخلط بين هذه الأمور بيجعل الإنسان أحيانا يشك في هذا الدين كما قلت مثال هو بيظن إن لو لا قدر الله هدمت الكعبة هذا الدين غير محفوظ فنسأل من أين لك هذه المقدمات؟ من أين لكم أيها المنافقون واليهود والمشركون من أين لكم أن تحويل القبلة يساوي أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم قد تحير في دينه واضطرب أمره وأن هذا الدين ليس محفوظا وأن هذا الدين متغير ليس ثابتا من أين لكم هذا الأمر؟ يعني من أين لكم هذا الربط هذا اللازم؟ خلاص؟ يبقى مسألة ال ال ال الخلط بين الثوابت والمتغيرات وعدم فهم الحكم من بعض التشريعات بيجعل الإنسان يشك في دينه الخلط بين الثوابت والمتغيرات وعدم فهم الحكمة من بعض التشريعات يجعل الإنسان يشك في دينه وهم يدخلون من هذا المدخل تمام طيب أيضا آه، لما هم حبوا يطعنوا في الحكم حاولوا ركزوا يرجعوا لما تيجي تقرأ الآثار يرجعوا الحكم الشرعي لدوافع نفسية ودوافع اجتماعية يعني قالوا إيه مثلا اليهود يقول لك اه ده هو رجع اشتاق الى قومه او هو ما- يعني قعد والمشركين قالوا اه يعود الى آه، قبلتنا ثم يعود الى ديننا قاعدين ي- ير- يرجعوا لما تيجي تقرا الاثار الحكم الذي نزل من الله ب- لحكمة منه سبحانه وتعالى ان دي دوافع نفسية اجتماعية من عند النبي صلى الله عليه وسلم وان دي افعال بشرية هو عملها وبما ان ان دي دوافع نفسية فالدوافع النفسية متغيرة فالنهاردة هو ن- نفسيته هنا بكره يكون نفسيته هنا ف... ودي خطوره ان المفتي نفسه يخلط بين اختيار له بشري و- واجتهاد منه في تطبيق نص في تدخل عقلي ونفسي منه وبين محكم من محكمات الشريعة الخلط ده أيضا بيعمل مشكلة فلأن الناس بطبيعتها في جزء من اختياراتها معلش هو الأمر ممكن يوسع شوية جزء من اختيارات الفقيه جزء من اختيارات الفقيه المبنية على اجتهاد منه في فهم النص قد بيدخل هذا الاجتهاد إيه إيه ظروف بيئته إيه رؤيته للواقع نفسيته فلان بيميل لكذا فلان بيميل لكذا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة خلاص قول لهم أنزلهم على حكمك تقولوش أنا أنزلهم على حكم الله ولا حكم رسوله خلاص قول لهم هذا اجتهاد منك عشان انت لما تيجي يتبين ليك بأدلة أو بتغير واقع الناس لا تشك في دين الله سبحانه وتعالى فهذا الخطاب يحتاج الخطاب خطاب عموم المسلمين يحتاج إلى حكمة تغير فتوى استمر عليها الناس بشدة لعقود لفتوى بقرار مثلا سياسي أو بأزمة اقتصادية التغير ده بيعمل بلبلة عند المجتمع الناس تشك فلا بد ان الفقيه يتقي الله ينظر لانه يعني زي تعبير ابن القيم في الكتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين هو خطر ما يفعل لانه هو قد يفسد دين الناس وهو يعني نسال الله السلامه والعافيه قد يعبث بالدين خلاص اخر شيء من المقدمات من المعاني المهمه معانا ان لحظات الانتقال دي هي اللي بتظهر الناس زي ما هيجي لنا دلوقتي ان شاء الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على قبله إن فترات الاستقرار الناس عادي لحظات الفتنة الاضطراب البلبلة هي اللي بتظهر المؤمن الثابت من اللي في قلبه مرض أو في قلبه ضعف للإيمان طيب نكمل الآيات سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها طبعا هنا اليهود في قمة الغضب يعني زي ما هيجي لنا ان شاء الله ختام الايات دي في الربع في جهاد وبعضهم ربط ان لوازم اختيار تحويل القبلة معناها انك انت خلاص ليك وجهتك الكاملة قبلتك هويتك كتابك انفصلت العالم هيحاربك فانت تكون مستعد تكون مستعد لهذا الامر فهذه النقلة هي ميزة وشرف لكم وتكونوا شهداء على الأمم لكن يلزم منها أيضا تبعات ومسؤوليات من لوازم الشهادة على الأمم تبليغ هذا الدين وتبليغ هذا الدين معناه مصادمات الأحزاب والعالم ورافض ده فيحدث الجهاد فجاء, فجاء قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله فلوازم هذه النقلة لابد أن تكون مستوعبة فاليهود كان في قمة الغضب لأن كانت فكرة أنك بتستقبل القبلة التي يستقبلونها ده كان عامل لهم نوع من الشعور أيضا بالافتخار لذلك ايضا ده كان في ضغط على بعض المسلمين فكان في تربيه للمسلمين سواء في الاتجاه لبيت المقدس او سواء في تحويل القبله في اتجاه للكعبه طيب قال الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وذكرنا الاجابه الجميله قل لله المشرق والمغرب قبل ما نتكلم على اي شيء لله المشرق والمغرب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لان الاجابه دي بتريحك في بعض الاحكام الشرعيه التي لا تفهم منها الحكمه لا يشترط لا يشترط في كل حكم شرعي أن تفهم الحكمة منه لا يشترط وإلا طيب لو أنت عملت كده في الشرع وفي القدر ومش هترضى بأي قدر غير لما تفهم الحكمة ومش هتنفذ أي شرع لما تفهم الحكمة طيب أنت عايز تبقى إله بقى يعني طب أنت يعني أمال يعني إيه عبد؟ أمال أين عبودية العقل؟ لو أنت مشترط يعني أنت عايز تؤتى صحفا منشرة في كل امر شرعي وفي كل امر قدري اين اين مفهوم الاستسلام يعني طب ما هو دي كانت مشكله بني دي من اهم مشاكل بني اسرائيل اذبحوا بقره المفروض يقول حاضر فلذلك لما بعض الصحابه في حكم لما نزل في اخر السوره حصل تردد طب ازاي طب ما في انفسنا طب ما قال ده ايه طب ده صعب علينا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتريدون ان تقولوا كما قال بنو اسرائيل قلوا سمعنا واطعنا فلما قالوا سمعنا واطعنا وذلت بها سنتهم نزل لا يكلف الله نفسا الا وسعها فده معنى كما قلت معنى محوري في سورة البقرة ومن عجيب السورة البداية بالجزء الأول تأسيس لكي نتلقى أحكام التشريعات الموجودة في الجزء الثاني بنوع من السلاسة والطمأنينة والسكينة والرضا بأحكام الله سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك العلماء اختلفوا لأن الكاف كاف تشبيه وذلك بتعود على بتشير اسم إشارة طيب يبقى اسم الإشارة ده بيشير لإيه حتى يكون عندنا إن اللي جاي ده إن إحنا ربنا جعلنا أمة وسطا بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جعلنا أمة وسطا شب... هذا الجعل مشبه بإيه يعني ذلك ده بيعود على إيه عشان في كاف تشبيه فهل كما أن الله هدانا للقبلة الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة وسطا ونشهد على الأمم أو كما أن الله من علينا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ونعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جعلناكم أمة وسطا فاختلف ال- ال- العلماء كذلك دي بت- بتعود على إيه؟ آه، كان يعني ابن عاشور است- يعني فهم من كلام الزمخشري كده ومن شراح الكشاف ان في تعبير بيجي في القران كذلك وك... ومفيش حاجه قبله بيشبهه بيها طب ازاي فقال بشرحها شرح مبسط يعني قال لما مثلا وكانك بحثت عن شيء تريد ان تشبهه بهذا الامر فلم تجد الا ان تشبهه بنفسه من عظم ال- الامر ده وجماله وعلوه مثلا فده معنى ذكره ان قد يكون هذا اللفظ مستعمل ان ويعني كانك بحثت عن شيء انت عايز تشبه ده بشيء فانت المفروض اللي هتشبهه بيه ده يكون احسن او اجمل او قريب منه فكانك بحثت فلم تجد فكانك شبهته بنفسك وايا كان ب- يعني ب- بتعود على ايه كما قلنا هل بتعود ما ولاهم عن قبلتهم ولا بتعود على ياء لو احنا بصينا في الايه اللي قبلها هنلاقي كلمه القبله وهنلاقي كلمه الهدايه يهدي من يشاء فهل كما غيرنا قبلتكم الى الكعبه جعلناكم امه وسطا ولا هل كما هديناكم الى صراط مستقيم جعلناكم امه وسطا ده اللي هيخليها بتعود هنا و- وفي ناس بت- بتخليها تعود على كلام لسيدنا ابراهيم وكما بع... ربنا وبعث فيهم رسولا آه يعني لكن فيها بعد شويه وكذلك جعلناكم الله سبحانه وتعالى يبين أفضاله على هذه الأمة وأن تحويل القبلة وما يليه من نعم وما يليه من إيه، تقديرات هو نعمة لهذه الأمة ربنا بي- بيرفعكم ربنا بيخليكم أكثر وأكمل اتباعا لملة إبراهيم اللي انتوا الصورة الربع اللي قبله كله كما قلت من أكثر الأماكن ازدحاما لذكر سيدنا إبراهيم فيها فطبيعي جدا يكون هذا تأهيل للعودة إلى البيت الذي وضع بناه ابراهيم وضع القواعد رفع القواعد وكذلك جعلناكم امه وسطا قبل ما العلماء اتكلموا في وسطا بس الاول احنا امه يعني مفهوم الامه الاسلاميه بيغيب ولما بتتعدد الانتماءات وهي قد تكون انتماءات طبيعيه لا حرج فيها احيانا بيتفسخ مفهوم الامه العام انت ليك انتماء عام مش انتماء ضيق فقط يعني سواء إيه إيه انتماء ديني حتى مذهب او شيخ او انتماء فطري عائله او قبيله او وطن او اي اي انتماء في انتماء اعلى انتماء امه الاسلام والانتماء الاعلى ده المشكله ان بع- البعض بيعمل فيه ايه البعض بيضيقه فبيجعل الامه هي شيخه او جماعته اي طب انت يعني الامه العالمين دي المفروض ال- ال- العالم يدخل في الامه الواسعه انت عايز العالم يدخل في هذا ال- التفكير الضيق عايز تنزل تفكيرك الضيق على للعالمين نذير ازاي لا في امه الاسلام المفهوم الواسع عموم المسلمين فالاستحضار المفهوم ده مهم بل امتداد هذه الامه الى ادم عليه السلام وده اللي هيدينا اصلا ال- يعني احد ال- الحاجات اللي بتعطينا ال- الشهاده انك تشهد على هذه الامه على الامم السابقه وكذلك جعلكم امه وسطا يعني إيه وسطا قالوا عدلا هو في الاثر ان وسطا بمعنى عدلا وروي عن كثير من السلف آه، لان الوسط ان اوسط شيء اللي مش متطرف ليس في الطرف لان التطرف معناه ايا كان الطرف ده سهل او تشدد هي امه وسط والوسط افضل الشيء فالله سبحانه وتعالى اختار لكم واصطفاكم تكونوا أمة وسط من بين الأمم في عقائدكم وفي تشريعاتكم وفي آه، نبيكم فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم فيعني حتى بتعبير أظن البقاعي فنبيكم وسط الوسط يعني هو أفضل الأمم فهو أفضل من في هذه الأمم صلى الله عليه وسلم لتكونوا شهداء على الناس كأن هذه الوسطية و- وان انتوا عدل ام عدل هو اللام دي لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني ايه لتكونوا شهداء على الناس هل المقصود بالناس هنا ال- أمة الدعوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوها اللي هي العالمين من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمم المسلم والكافر وغيره من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل مقصود الشهادة على هذه الناس كلها ولا الناس أي من لدن آدم إلى يوم القيامة الناس هنا عموم بقى مطلق كل الناس إيه، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر تكونوا شهداء فقال صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم يا رب فتسأل أمته هل بلغكم نوح فيقولون ما جاءنا من نذير أنا بقرأ الحديث ده بضحك 950 سنة سيدنا نوح وأمته واقفة تقول ما جاءنا من نذير إيه الجح- إيه الجحود ده يعني 950 سنة بيدعوهم إلى الله وبعدين ربنا بيقول لهم حد كلمكم عن ربنا لا مفيش خالص ما جاءنا من نذير فيقول الله من شهودك آه، فيقول محمد صلى الله عليه سيدنا نوح بيقول محمد وأمته فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك جعلناكم أمة وسطا وفي بعض الروايات ومن أين شهدتم بذلك فيقولون بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله فإحنا بتبليغ النبي لنا صلى الله عليه وسلم بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لنا كلام الله صدقناه وعايشناه وكأننا شهدناه خدوا بالكم طيب اللي يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه الوحي وكأنه شاهده هل يرتاب في تحويل قبلة؟ يعني اللي يسمع القرآن ويعيشه ويوقن بما حدث للأنبياء من قبل هل يحتار ويتغير في تحويل القبلة؟ كيف تشهدون على الناس وأنتم ترتابون في, في أمر من, ال... من الذي بلغكم به النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ ده أنتوا هتشهدوا على أمم سابقة ده أنت لابد أن يكون يقينكم في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أعينكم أكثر من إبصاركم أنت هتشهد على أمم ده ربنا بيصطفيك ب- بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لك لتشهد على كل الأمم السابقة أنت متخيل الشرف ليك فبالتالي ازاي ترجع ترتاب في حكم شرعي بلغه لك وجاء في القرآن ازاي ترجع تطعن في حكم شرعي كلام لينا بقى دلوقتي ازاي حد يطعن في حكم شرعي من أحكام القرآن المحكمة ازاي كيف كيف تريد يعني يرفعك الله لتكون من الذين يشهدون على الأمة و- وقال بعض أهل العلم من شرف هذه الأمة أنه لا يشهد عليها إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ ويكون الرسول عليكم أي الرسول فقط عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم لكن احنا احنا هنروح نشهد على الأمم السابقة أنت متخيل يعني الأمم السابقة جمع الله شهادتنا إلى شهادة نبيها أما أمتنا وهذا من كماله صلى الله عليه وسلم اكتفى الله بشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علينا فقط ففي تشريفين تشريف للأمة دي وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم واضح المعنى؟ أيضا مفهوم الشهادة المفهوم ده مفهوم محوري في القرآن زي مفهوم الخليفة كده إني جاعل في الأرض خليفة اتكلمنا في المفهوم ده وإعادة تعريف نفسك بهذا المفهوم وايضا درجه اعلى بقى من من قضيه الاستخلاف في الارض قضيه الشهاده على الامم لذلك ابن عاشور كان له كلمه بيقول وهذه الشهاده اللي في الايه ليست شهاده اخرويه فقط معنى الكلام يعني لانه كلام طويل ولكنها شهاده اخرويه بما ورد في الاثر اللي احنا ذكرناه وشهاده دنيويه طب الشهاده الدنيويه ازاي قال ان الشهاده الدنيويه دي بتبليغ هذا الدين قال ومن مكملات معنى الشهاده على الناس في الدنيا شوف المعنى وجوب دعوتنا للأمم كلها للإسلام ليقوم ذلك مقام دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم حتى تتم الشهادة للمؤمنين على المعارضين مش انت دلوقتي الرسول بيشهد عليكم لأنه بلغ ما أنت عشان تكون شهيد على الأمم لابد أن تبلغ وأن تحمل هذه الراية وأن تكمل هذه المسيرة وسمي الذي قاتل في المعركة ونصر هذا الدين حتى ضحى بنفسه ومات سمي شهيد ليه؟ لأن انتقل إلى أعلى درجات الشهادة بالأعمال حتى قدم روحه إيه، يعني ثمنا لما يؤمن فهو مش بس شهيد ب- بالقول ده قد بالعمل وبالروح فقدم أغلى ما يملك لما يؤمن وما يعتقد فمفهوم أنك أنت ترتقي من مفهوم أنك أنت إنسان مستخلف تشهد على الأمم ده ارتقاء في المفاهيم اللي سورة البقرة بتزرعها في الإنسان الإنسان بيخرج من سورة البقرة فعلا فعلا يدعي الدعاء الأخير آمن الرسول بما أنزل إليه فاهم إن في وحي نزل وإنه لازم يؤمن بيه وبما أنزل إليه من ربه هو المؤمنون وإنه بينتمي الأمة أنت متخيل؟ ربي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه هو المؤمنون والم- أنت متخيل هو آمن بما أنزل وآمن بإيه تاني؟ بالكتب والملائكة إيه ده؟ ده هو بيؤمن بالسابقين وبيؤمن بالكتب والملائكة وبعد كده طب الوحي ده طب ما في بعض الصعوبات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويفضل يدعي واعف- آه، آه، آه، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا لغاية لما يقول إيه وانصرنا على القوم الكافرين إيه ده؟ يعني ختام سورة البقرة يعني الختام آه، آه، العفو والمغفرة وفجأة انصرنا على أيوة ما هو مش ناسي معنى الشهادة لذلك كده لما جه مفهوم الشهاده على طول جه مفهوم القتال هو ده ده هيولد ده يعني في ناس هترفض في ناس احنا مش مش, مش بنقول مهما كانت الايات واضحه لابد من وجود السفهاء ده طبيعي لابد من وجود المعارضين وهل كان هناك اوضح من كلام موسى عليه السلام واياته لبني اسرائيل التي راوها عيانا ثم اعرضوا عنه وحرفوا وبدلوه يبقى اذا مفهوم الشهاده في القران خدوا بالكم هذا المفهوم في سوره البقره طرحه بيقدم مفهوم الشهاده إيه، لذلك الت- لما تيجي تجمع شوف من الحاجات الغ... ال- اللي استغربتها قوي ربنا بيقول لبني اسرائيل ايه ام كنتم في الربع اللي فات شهداء اذ حضر يعقوب الموت ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت هو بيقول لهم انتوا ازاي بتحرفوا في ال... في في ع- في عقيده الاسلام وفي التشريعات هو انتوا كنتوا موجودين ايه ده فواحد يقول لك طب ما احنا ما كناش موجودين انت معاك الوحي الثابت هم حرفوا وبدلوا فسقطت شهادتهم فتحريفنا لديننا يسقط شهادتنا يجعلنا اه، ليس لسنا عدولا العدل ال- ال- ال- المؤتمن انه ليس فاسق فاللي يبدل ويحرف في الشريعه كيف يشهد وخلاص كده بي- بيلحق ببني اسرائيل لا يكون شاهدا على الامم خلاص فمفهوم الشهاده في القران لذلك تكررت هنا في اخر اخر ايه قبل الربع ده على طول الآية- تلك امه اللي قبلها ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله فنحن لا نكتم الشهاده لذلك اللي يقول لك ايه ان كل الاديان صح واليهوديه والنصرانيه صح والاسلام زي دين زي بقيه الاديان هذا كتم شهاده عنده من الله هذا ظ- ومن اظلم منه ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله ده ده قول شنيع قول قبيح قول كفري ازاي يساوي بين الاسلام وبين كل الاديان ازاي ده مصيبه هذا ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون فمفهوم الشهاده في سوره البقره له و- تيجي تشوف مثلا مفهوم الشهاده في سوره فصلت تجد ان سوره فصلت تفصيل ايات ايات واضحه مفصله مفصله مفصله ايات شرعيه وايات كونيه مفصله وفي ناس تلحد عايز يخفي ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا ففي سوره فصلت في الايه إيه، التع- بيسموها زي مش عارف البارادوكس ده يعني ايات واضحه وهم عمالين يخفوها فيتكرر فيها لفظ الشهاده ولفظ شهيد يتكرر فيها ليه؟ لأن ستشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مهما حاول يخفي وما كنتم تستترون أن يشهد عليك هو قاعد بيخبي لكن في شهادة وفي الآخر ختام السورة ب- بشهيد مفهوم الشهادة في سورة فصلت لأن في ناس بتحاول تخبي مفهوم الشهادة في سورة البروج مختلف شوف سبحان الله مفهوم واحد في القرآن كيف يطرح بأكثر من سورة مفهوم الش- الشهادة في سورة البروج تكرر لفظ الشهادة أيضا في سورة البروج شاهد ومشهود الله على كل شيء شهيد ليه؟ لأن في البروج إخفاء بقى وقتل المؤمنين لذلك آه، في ختام السورة اللي هي آه، آه، ان بطش ربك لشديد انه يبدو يعده الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون قتل المؤمنين اللي حاولوا لان السحره شهدوا خد بالك السحره شهدوا لصحه م- كلام موسى فقتل الشهداء فاصبحوا شهداء قتلوا من شهد لموسى بالحق عايز يخفي معالم الحق وثمود عملوا ايه قتلوا الايه الناقه فدول قاعدين بيحاولوا يخبوا كل من يشهد للحق سواء دابة تشهد للحق أو ناس يشهدوا للحق قاعدين بيموتوهم ومن نطق الإيمان قتلهم في الأنفاق ورماهم في البروج فيقول الله سبحانه وتعالى هناك شاهد على كل هذه الأفعال وسيظل الدين قائم والله على كل شيء شهيد فمفهوم الشهادة في القرآن مفهوم عظيم فإنما سورة البقرة بتخاطبك أنت بهذا المفهوم أنت من الشهداء على الناس فلابد أن تقوم بهذا الحق وأن تتيقن من هذا الدين أثر ده عليك لما تقرأ آيات الأمم السابقة في سورة الشعراء مثلا قد يأتي يوم وتذكر هذه الآيات يوم القيامة لتشهد على الناس فتخيل لما تقرأ الآيات دي وأنت غافل أو الموضوع مش شاغلك أصلا أنا مالي ومال الأمم السابقة احنا خلينا في اللي احنا فيه احنا بنمر بازمات احنا هنشوف نشوف حالنا ولا نشوف حال الامم السابقه انت امتداد لهذه الدعوه امتداد لامه الاسلام امه ممتده لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول وهذا من تشريفه صلى الله عليه وسلم فشهادته تكفي لا يضم اليها شهاده اخرى ويكون الر- ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم انتم شهيدا بعضهم قال كان الشهاده هنا لنا فحاول يقول ان عليكم بمعنى لكم لكن لابد لهذه الأمة أيضا من يشهد عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى ده موجود في سورة النساء وفي سورة النحل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها معلش بقى احنا هنستحملونا احنا هنطول احنا بنتقابل كل فين وفين فاستحملونا شوية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها هنا بقى الغريب الغريب هنا تيجي تقرأ الآيات دي دلوقتي اليهود والمنافقين والمشركين بيطرحوا شبهة على المؤمنين ردنا عليهم وقلنا لهم لله المشرق والمغرب ثم وكأنه حدث التفات لأهل الإيمان لنشرح لهم الحكمة من تحويل القبلة إيه ده يعني أنا مش بشرح لليهود والمنافقين والمشركين هنا في شبهات بترد عليهم وتشرحها لهم وفي شبهات يعني كل وهذا هذا يحتاج إلى حكمة فتجد هنا إن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فكأن في التفات عن كلام السفهاء وحتى لا يتأثر ضعاف أهل الإيمان بهذا الكلام بينا لهم الحكمة وما جعلنا بعزتنا بعزته سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه الله سبحانه وتعالى يبين لك هو أنت نسيت إنك مختبر ومبتلى هو أنت نسيت إنك في دار بلاء هو أنت نسيت أن يجعله في الأرض خليفة ومن هذا البلاء بلاء حسي كما سيأتي ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف وبلاء في الأقدار وبلاء في الأحكام أيها تبتلى تبتلى في في فهمك لعدم فهمك للحكمة الشرعية ايوه ده ده من ال... من الابتلاءات يعني انواع الابتلاءات يعني ولنبلونكم بشيء ده نوع من البلاء وهنا بلاء تاني الا لنعلم من يتبع رسوله من ينقلب على عقبيه قال الله سبحانه وتعالى و- وآل عمران دايما هي امتداد لسوره البقره قال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قيل بالجهاد والهجر يبقى بتاتي الاحكام الشرعيه وبتاتي الاقدار المؤلمه لتكون فاصلا مميزا بين أهل الإيمان وبين غيرهم نسأل الله السلامة والعافية فقال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها العلماء اختلفوا اختلاف طويل يعني إيه القبلة التي كنت عليها هل آه، القبلة هي بيت المقدس لأن كنت عليها هو كان هو الخلاف فينا يا جماعتي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم يعني يعني القبلة التي كنت عليها كان فيها نوع فتنة وابتلاء تمام كده خلينا نقول كأن ما كأن معنى الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ابتلاء وفتنة تمام عشان بس نشرح هم ليه اختلفوا التي كنت عليها هو كان على ايه قبلة بيت المقدس فقالوا وما جعلنا القبلة أي بيت المقدس إلا إيه ده بس بيت المقدس ما كانش هو اللي ابتلاء وفتنة الفتنة حصلت لما راح للكعبة مش لما صلى بيت المقدس فحاولوا يأولوا ال- فكرة البلاء ده أو العكس قالوا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يبقى هي الكعبة عشان يمشي مع ان اللي كان ابتلاء وفتنة الكعبة فقالوا بس كنت عليها ازاي ده هو عليها الآن يعني الآن اتنزلت وهو الآن يصلي للكعبة فازاي كنت عليها واضح الإشكال فين طيب آه، اللي اختار وده اللي احنا نمشي عليه ان شاء الله اللي اختار ان هي وما جعلنا القبلة اي الكعبة وان كان كتير يعني ايضا يعني هناك كثرة اختار ان هي ال- بيت المقدس لكن يعني الطبري وغيره من المفسرين آه، ايضا كثره اختاروا ان هي الكعبه طب اللي اختار الكعبه اتصرف ازاي هو كده هيقف عنده مشكله في كلمه ايه ها في كلمه كنت تمام ما هو دلوقتي لو حلينا كلمه كنت او حطينا كلمه جنب القبله تمام فبعضهم قال وده تاويل بعيد شويه وما جعلنا القبله التي كنت كنت بمعنى انت عليها الان كنت ولا زلت عليها الآن هي الكعبة والله لا كنت ديت لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن القبلة نسخت مرتين إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة للكعبة ثم لما هاجر إلى المدينة في بعض الأقوال كده إن لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة وك... أقوال بقى كتير لماذا صلى إلى بيت المقدس هل خير فاختار بيت المقدس تأليفا لليهود فوجبت عليه أم النبي أم الله سبحانه وتعالى أمره وهل أمره الله سبحانه وتعالى بوحي في القرآن ثم نسخ أم أمره الله سبحانه وتعالى بغير وحي من القرآن يعني أيا كان كل دي أقوال ذكرها كثير من المفسرين وهي يعني يعددوها كده إن هي أربع أقوال فقال إن كنت أي كنت عليها في أول الأمر هي الكعبة فعدت إليها الآن فقاعدين يحلوا كنت الطبري قال لك لا هو اصلا معنى الايه يعني اقرا لكم حتى نص كلامه بيقول ايه ان وما جعلنا ان ال- ال- القضيه هنا مش كلمه القبله القضيه وما جعلنا صرفك عن القبله قال آه، مش فاكر فين النص بتاع الطبري لكن ال- معنى الكلام ان الطبري اختار ان وما جعلنا القبله اي التحويل عن القبله او انصرافك عن القبله تمام آه، الا فتنه للناس اه وانما قلنا ذلك معناه لان محنه الله رسوله في القبله انما كانت فيما تظاهرت به الاخبار عند التحويل عن القبله لذلك الطبري بيقول نص كلامه ولم نجعل صرفك عن القبله التي كنت على التوجه اليها يا محمد فصرفناك عنها الا لنعلم من يتبعك ممن ينقلب على عقبيه ثم قال وانما قلنا ذلك ليه اختار كده قال لان القبله الفتنة حصلت عند التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة ما حصلتش لما الناس كانت بتصلي البيت المقدس قعد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي البيت المقدس في الروايات في البخاري 16 أو 17 شهر يصلي البيت ال- في الم- في بيت المقدس في خلال ال 17 شهر دول ما حصلش ارتداد من المسلمين كان في ضغط وكانوا يتمنون النبي صلى الله عليه وسلم زي ما يأتي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي- فلنولينك قبلة ترضاها فقالوا ان يبقى احنا دلوقتي عشان نركز تاني القبلة التي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها خلينا نقول إلا ابتلاء وفتنة. الابتلاء والفتنة كان في تحويل القبلة. فاختاروا إن ال- إن إما نقول صرفك عن القبلة أو اللي هي قالوا الكعبة التي أنت عليها الآن. خلاص؟ ولذلك كما قلنا إن اللي هيقو- يعني في الحل اللي اختاره الإمام الطبري إن صرفك عن هذه القبلة عن قبلة بيت المقدس وما جعلنا القبلة التي يعني تحويل القبلة أو صرفك عن القبلة إلا لنعلم ما ينقلب على عقبيه. والكل متفق ان ان هنا حصلت الازمه ان التحويل القبله ده هو اللي عمل الازمه وده اللي عمل الفتنه طيب عمل الازمه ليه لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس فاليهود كان عندهم نوع اعتزاز وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قيل يعني ده كان اختيار منه في اول الامر تاليفا لقلوبهم وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم من اول الامر وهو يريد ان تحول القبله للكعبه فكان هو في مكه على قول بقى ان القبله ما مرتش بمرحلتين ولا حاجه ان هي مرحله واحده في مكه كان القبله بيت المقدس فكان يضع الكعبه بينه وبين بيت المقدس فلما انتقل الى المدينه ما عرفش يعمل كده لان مكه هتكون في الجنوب وبيت المقدس هيكون في الشمال فلا يستطيع انه اما ينتقل اما يستقبل القبله دي او القبله دي في مكه كان يعرف يضع الكعبه بينه وبين بيت المقدس هذا ايضا على قول وزي ما قلنا هذه الامور لن تؤثر في المعنى الاساسي للايه إن حصل تحويل القبله وحصل اختلاف في في هذه اللحظه فقال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقدر اقدار وابتلاءات زي الهجره زي الجهاد زي بعض الاحكام التشريعيه زي الاقدار زي اشاعه مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في احد زي هزيمه احد هذه الاقدار تميز بين الثابت انت مكمل لغايه امتى في واحد بيكمل لو في انتصار فقال الله سبحانه وتعالى واذا اظلم عليهم قاموا كل ما يحصل فتنه يقف وفي ناس مكمله على طول شرحنا ده في اول سوره البقره يعني ايه الا لنعلم من يتبع رسولا من القريب يعني ايه الا لنعلم فالعلماء هنا كتير منهم قال الا لنعلم علم يترتب عليه الجزاء الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك علم غيب يعلمه سبحانه وتعالى لكن لم يكن شاهدا حاضرا امام الناس إن كان شيخ اسلام له له طريقه هنا وانا اميل اليها لكن مش مش عشان ندخل في الخلافات وهل يتجدد العلم ولا لا فالله سبحانه وتعالى رآهم وأبصرهم وسمعهم يفعلون شيئا وعلمهم يفعلون شيئا ثم حدثت أشياء أبصرها الله ورآها سبحانه وتعالى وعلم منهم ورآهم وكان يعلم سبحانه وتعالى والعلم صفة لازمة له سبحانه وتعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه يبقى هيجي لك ابتلاءات في الطريق ها انت مكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا لذلك قال الانصار لو خط بنا هذا البحر خلاص يعني احنا معاك في اي اتجاه هل الانسان مكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت الازمات مما ينقلب على عقبيه ثم يبين الله ايضا عارف يعني في ناس ارتدت وفي ناس آه، انصرفت لكن اللي ثبت ربنا بيبين ان الموضوع فعلا عارف لما تثني عليه اي الموضوع كان كبير كان يستحق الموضوع كان محتاج ثبات فقال الله سبحانه وتعالى وان كانت قيل القبلة او تحويلها او التولية وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله ايه ده يعني مش الا على آه، مش كانت كبيرة الا على اهل الايمان القوي ولا اهل المجاهدة لا لا لا الا على الذين هدى الله والايه اللي قبلها يهدي من يشاء إيه، تركز الآيات على الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وإن في زمن الفتنة والابتلاءات الحل إنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ربنا اللي بيعصم يعني مهما بلغ الإنسان قد يفتن نسأل الله السلامة والعافية وإن كانت لكبيرة إلا على الذين إيه هذا الله تعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى السورة يعني كما قلت من معاني المحورية تعليق الاستسلام وتعليق القلب بالله كل شيء يعني كما قلت حصل في احد اشاعه مقتل اشاعه مقتل النبي صلى الله عليه وسلم هتكمل ولا لا قبلة تغيرت هتكمل ولا لا لابد ان تعلق القلوب بالله وده امر يحتاج الى مجاهده طويله طيب الناس اللي ضحت واستحملت الكلام والاذى والشبهات والفتنه وكملت وما كان الله ليضيع ايمانكم وما كان الله هذا ال- هذه الصلاه التي صليتموها قبل وبعد لن تضيع عند الله سبحانه وتعالى وقيل في سبب نزولها ان في ناس خافوا ع- شوف الحب خافوا على اخوانهم الذين صلوا الى بيت المقدس فراحوا سالوا يعني هو مش همه نفسه وخلاص فسالوا على اخوانهم طيب الصلاه اللي, اللي صليناها احنا وهم لبيت المقدس يعني راحت فين هتروح لان ومعنى إن- لو إيه، خدنا بالقول ده معنى انه يسال اما دي خواطر بيلقيها الشيطان او اليهود يقول لك اه انت دينك اللي فات ده ضاع منك ودايما الشيطان ي- عايز يضيع لك مجهودك يقول لك اللي انت عملته ده مش مقبول انت مرائي اللي فات ده ولا ي- ويخليك تتحسر على ما قدمت ده اللي يا ريتك ما كنت طلعت ال- الفلوس دي يا ريتك ما كنت عملت كده يندمك على الطاعه وما كان افتكر الشعار ده وما كان الله ليضيع ايمانكم والايمان هنا كما قال الطبري معنى الاعمال عمل الصلاه الاعمال اللي انتوا عملتموها وبذلتموها عن إيمان منطلقة من إيمان راسخ قوي لن يضيعها الله سبحانه وتعالى ليه لن يضيعها الله سبحانه وتعالى إن فيها نوع فيها يعني ش- نوع تعليل إن الله بالناس لرؤوف رحيم كيف كيف يضيع الرؤوف الرحيم أعمالكم إزاي هو أنت بتتعامل مع مع حد من البشر سبحانه وتعالى أنت بتتعامل مع إله رؤوف رحيم واجتماع الصفتين هنا بديع مفيش حاجه هتضيع عند ربنا الثبات في وقت الفتنه مش هيضيع عند ربنا استمرارك على الصلاه في وقت الازمات مش هيضيع عند ربنا وما كان الله ليضيع ايمانكم لما تنشغل بالله لن يضيعك الله كما تنشغل بالناس خلاص خد اجرك من الناس أنت قاعد متقلب مع اقوال الناس خليك مع الناس لكن المنشغل بطاعه الله والاستسلام لله والدنيا بتتقلب حواليه لن يضيعه الله وما كان الله ليضيع ايمانكم خلي ده شعار في حياتك ان الله بالناس لرؤوف رحيم ثم يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم ايات بديعه ايات جميله حب وعلاقه إيه إيه يعني خاصه بين الله سبحانه وتعالى وبين نبيه صلى الله عليه وسلم قبل ما ربنا يكلمنا برغم ان في ناس خد بالك في ضعاف ايمان ومحتاجين كلام عن ال... والايات كلمتهم عن تحويل القبله والتوجيه الامر ليهم ربنا لا يكلم النبي الاول صلى الله عليه وسلم هو إمام هذه الأمة يكلمه الأول يقول له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطرة أنت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وبعد كده شيء بعد كده الخطاب ليكوا بقى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يعني الآية دي كل ما تيجي تقرأها يعني ت- فعلا تقول صلى الله عليه وسلم يعني بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى خطاب خاص له الأول يعني ربنا يقول له كان ممكن خطاب لينا عام لكن ربنا يخاطبه الأول ويديله هو الأول فلنولينك قبلة ترضى حتى كان ممكن ربنا يقول على طول فولي وجهك يا محمد صلى الله عليه وسلم شطر المسجد الحرام وحيثما كنت لا الأول ذكر هذا الحدث اللي ممكن ما يكونش حد حس بيه يعني ممكن ما يكونش حد خد باله من لحظات نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء انتظارا لهذه اللحظة تتخيل إن لحظة تنظر فيها إلى السماء ذكرها الله لحظة كنت أنت منتظر شيء ومتألم وتنظر إلى السماء هذه لحظة لن تضيع عند الله سبحانه وتعالى لذلك عجبني قوي الشيخ الطريفي في التفسير ذكر مبحث جميل عن النظر إلى السماء واثر ده في الخروج من البلاء والضيق لذلك انا كنت عامل درسين جزء اول وجزء ثاني عن النظر الى السماء وقد ايه ان هو بيخرج الانسان لان خد بالك دول بيتكلموا وده ضيق وده بيطلع شبهات وده ضغط عليك انت محتاج تخرج من هذا الضيق الى عالم اوسع حتى تستطيع ان تعود الى هذا العالم وتكمل المسير محتاج تطلع فوق شويه تنظر نظره علويه فوقيه لهذه الاحداث ثم تعود اليها مره اخرى تنظر خارج المشهد وتعود اليه مره اخرى طول ما انت منغمس في المشهد اختياراتك فيها اضطراب وضغوطات انك تخرج خارج المشهد ودي اوقات الطاعات الخلوه مع الله سبحانه وتعالى قيام الليل هو اللي بيخرجك خارج هذا المشهد وتشاهد هذا المشهد نظر الى السماء التسبيح طول التسبيح ذلك بيصرف الضيق ولحظات النظر في الكون والتامل تخرجك تخرجك خارج هذا المشهد قد نرى تقلب وجهك في السماء قد هنا تفيد التحقيق تقلب وجهك على خلاف يعني في لكنها تفيد التحقيق إن شاء الله قد نرى تقلب وجهك في السماء ثم قال الله فلنولينك أمر مؤكد لا شك فيه قبلة ترضاها تحبها وكنت منتظرها صلى الله عليه وسلم والعجيب إن هذا الأمر الذي كان ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم كان فتنة لبعض قومه ده عجيب زي بالظبط وعجلت إليك ربي ترضى الامر اللي كان منتظره سيدنا موسى ورايح له بكل حفاوه اصبح فتنه لبعض قومه. فالانسان لا يعلم ايه الامر اللي هيفيد الناس او اللي هيفتنهم، لكنه منشغل برضا الله وبطاعه الله سبحانه وتعالى. وايضا اشار بعض اهل العلم الى ثبات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل الاحوال. وان الامر لم يكن عن اتباع هوى. يعني بعضهم كان نفسه في وقت من الاوقات يصلي للكعبه، فجاء الامر الاتجاه لبيت المقدس. ف ضغط على نفسه واتجه لبيت المقدس ما اتبعش هواه وصلى الى بيت المقدس واعتاد الامر ثم بعد ذلك ياتي التحويل الى الكعبه هذه تربيه ربانيه لهذا الجيل اللي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام خلاص الأمر هنا أصبح واجب انتقل الكلام بعيدا بقى عن كلام الناس انتقل إلى ثبوت ووجوب التوجه خطب به النبي صلى الله عليه وسلم أولا شطرة أي اتجاه المسجد الحرام قيل هنا أي الكعبة وهنا بقى الخلاف هل المقصود عين الكعبة يعني ينقل عن الشافعي ولا الاتجاه بحيث ان اللي بعيد لا يشترط له حتى لا يكون فيه مشقة ان يصيب عين الكعبة فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم هذا ليس أمرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني نعم هذا أمر كان ينتظره صلى الله عليه وسلم كان يحبه كان يرضاه لكن ليس خ... الأمر هنا تحول إلى لكل الأمة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين هو أنت معتقد إن اللي قاعدين بيطعنوا في الشبهات دول وقاعدين يقول لك ليه مش عارفين إن دي قبلة إبراهيم وإن دي الأنبياء كانوا يصلون إلى الكعبة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه قيل أمر القبلة تحويل إلى الكعبة وأن هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم وبهذا تأكد أنه هو الحق عندهم لذلك تيجي الآية دي بتاعت أنه والآية اللي جاية يعرفونه تجد أقوال القبلة ولا محمد صلى الله عليه وسلم وهما مشتركان وهما متلازمان أقصد هما متلازمان ليه؟ هو مذكور قيل يعني أحد الأقوال أنه مذكور في كتابه أنه يصلي إلى الكعبة فبالتالي لما انتقل أصبح هو هو صلى الله عليه وسلم يقينا حقا فده أصلا من دلائل صحة دينكم عندهم فازدادوا حسدا وبغضا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون يعملون الطعنات الطعن اللي بيطعنوه والشبهات اللي بيطعنوها بيها دي ربنا يعلم يعلم كذبهم يعلم كذبهم وافتراءهم انت منشغل بيهم ومعتقد ان هم مش فاهمين او مش ناقصه نقص علم ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه اللي ت- يعني اللي تقدر عليه واللي ما تقدرش عليه ايه بينه والقران دايما ما بيستعملش لفظ المعجزات بيستعمل لفظ الايه والبينه علامه واضحه ظاهره ليست خفيه خلاص بكل ايه هيعملوا ايه ما تبعوا قبلتك مش هيسمعوا الكلام خلاص هو هو بالنسبه له اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع القبله ده تنازل عن منصبه لذلك من اول خطاب ان انت هتحتاج تتكسر استعينوا بالصبر والصلاه من اول خطاب اركعوا مع الراكعين لا تلبسوا الحق بالباطل هو من اول خطاب القران قبل ما يعرفوا جرائمه الجرائم والشناعه اللي وقع فيها والتمرد على الله والتحريف قبل ما رب- قبل ما القران يكلمه في الجزء الاول اداله مجموعه من الاوامر انا قلت لكم الصفحه اللي في الاول دي بتاعت يا بني اسرائيل مجموعه الاوامر دي الخلاصه اللي لو كان بني اسرائيل سمعوا الكلام فيها كان الموضوع خلص لكن هذا العند والكبر ما هم ببالغيه هذا الكبر وهذا العناد هو اللي وصلهم للمرحله دي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب المعنى ده متكرر في القران ومهم للذي يناقش المعارضين المعارضين لا تظن ان الاشكال في نقص الايات والبينات يعني لو فضلت مضغوط بالضغط ده روح بقى اقرا ايه الانعام بقى يبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء هتعمل ايه والانعام بتتكلم في المعنى ده بوضوح ايوه هتتصرف ما هو خلاص هو معرض هو في اكتر من ابليس يعني انت مش انت يعني في اكتر من ابليس في حسد في كبر في امراض قلب في امراض نفس في شهوات انت ليه متخيل ان هي مجرد حسابات عقليه يعني الغاء امراض القلب والنفس والشهوات من معادله الايمان والكفر م- مشكله كبيره يعني مش هتعرف تتعامل مش هتعرف اصلا حتى تدعوه ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم هل وما انت بتابع قبلتهم كما قال كثير من المفسرين بيان لثبات النبي صلى الله عليه وسلم وتيئيس لهم ان إيه، إيه، الطبري يختار معنى ان اصلا مش هتعرف لانهم مختلفين هؤلاء اليهود يصلون الى جهه والنصارى يصلون الى جهه فيستحيل انك تجمع بينهم وتتجه فما تح- هتجمع بينهم ازاي هم اصلا مختلفين و- والقول الثاني لا ان ده إيه، اشعار بثبات النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت للمؤمنين وتيئيس لهم وما انت بت... خلاص يعني ايه بصوا يا جماعه الصفحه دي من اول سياق الصفحه مفصله مع اليهود ده اخر صفحه كانت في الكتاب بتاعهم بتاع استخلافهم اتقطعت خلاص انتقل يعني الايه دي كده زي ما القبله انتقلت انا عايزك تستحضر المعنى ده مهم يعني خلاص الت- التشريعات بقى بتاعتنا هتيجي و- وخلاص قصه بقى الاسلام وهم بقى بيكتموا البينات زي ما هيجي انت بتلتفت عنهم خلاص بتتجه بقى الخطاب للمؤمنين فدي كانت قاصمه لهم لازم تت... لازم إيه يعني انت تستحضر الحسد والغضب اللي كانوا فيه لذلك زي ما قلنا خلاص بيبدا القتال بعدها دي كانت اخر صفحه في كتاب استخلاف بني اسرائيل انتقلت بقى نزعت منهم ماساه يعني لما بتيجي تقرا ال- الجزء الاول وتدخل في الجزء الثاني هذا جزاء الامه التي تمردت على شرع الله وحرفت وبدلت ينزع منهم خلاص نزعا وخلاص يلتفت عنهم وما بعضهم هم اصلا مختلفين وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم مش اراءهم ولا اقوالهم ولا العلم اللي عن- دي اهواء وده كان من فقه السلف يسموهم اهل البدع والاهواء وبجمعه هت... هتراضي مين ولا مين ولئن اتبعت اهواءهم انت عندك علم دي أهواء من بعد ما جاءك من لذلك قبلت شهادتكم ولم تقبل شهادتكم أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أنتم تتكلموا عن علم عن بينات امتداد لأمم سابقة زي كما تيجي تكلم النصراني ويكلمك في قضية زي التثليث من أين لك هذا؟ شوية كلام أنت جايبه حتى لو هاخد لو- يعني يا سيدي هاخد بالإنجيل اللي في إيدك هتاخد شوية كلام تارك أمم كلها على التوحيد وامتداد أمم ال... ال... الأنبياء كلها يعني أي... أين البينة على ما تقول نحن امتداد للأمم السابقة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين أي س- يعني بعضهم قال كأن الظلم على أحد معانيه يعني تضع ال- ال- آه، شيء في غير موضعه فالعلم الذي عندك ينبغي أن يوجهك للقبلة فانحرافك وحاشاه صلى الله عليه وسلم الكلام لنا انحرافك عن ما وجهك الله إليه نوع من الظلم تأكيد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لما ربنا نهانا عن اتباعهم قال لديهم أهواء ثم هذه الأهواء ليست عن جهل هم لديهم كتاب فهنا لما أثبت أنهم يعرفون قال الذين آتيناهم كتاب ولما نهانا قال لديهم أهواء ليه الفكرة؟ أي أن هذه الأهواء مبنية على علم وليست عن جهل وإنما هو حسد وكبر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما قلنا إما أمر القبلة أو النبي صلى الله عليه وسلم وهو متلازمان كما يعرفون أبنائهم شدة الملاصقة الأمر والوضوح والبينة وإن فريقا منهم لأن فريق أسلم وإن فريقا منهم لا يكتمون شوف أهو لا يكتمون الحق وهم يعلمون لاحظ هنا آه، شوف ال- الربع ده مش فاكر كان اظن ابن عاشور او حد عمل احصائيه عن الكلمات اللي تكررت في الربع ده اظن ابن عاشور ابن عاشور بيقول ايه وتكرر انه الحق ثلاث مرات وتكرر امر استقبال نبي الكعبه ثلاث مرات وتكرر امر استقبال المسلمين للكعبه مرتين وتكرر تعميم الجهاد ثلاث مرات التكرار ده ليه مع ان الحق اتكرر هو بيقول انه الحق اتكرر لكن الحق اتكرر كلمه الحق اتكررت اكتر من ثلاثه يعني لا يعلمون انه الحق لا يكتمون الحق الحق من ربك وإنه للحق من ربك إيه ده؟ يعني أربع أو خمس مرات في وقت الاضطراب والزلزلة لازم الخطاب بتاعك يكون خطاب يقيني ما ينفعش تطلع بخطاب مهزوز مضطرب طالما انت على بينه مش على بينه خلاص اسكت ما تتكلمش لكن شوف مثلا لما جم بنو اسرائيل تعذيب فرعون عمل نوع من البلبله ده امور قدريه بتحدث بلبله فوقف موسى عليه السلام يخاطبهم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه المتقين اي خطاب من هذا من الذي يثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه إيه، الصديق لحظه موت النبي صلى الله عليه وسلم دي خطابات قويه مبنيه على يقين في وقت فتنه تثبت الناس فده هنا الربع ده حصل بلبله لازم خطاب تاكيدي ويكرر المعنى ويقرر ويذكر انه الحق من عند الله وي... وده احد اشهر توجيهات تكرار الامر بالقبله ثلاث مرات في الايه يعني خلاص ده ده امر جديد على الناس فانت لما تحب آه، شيء مثلا حصل فيه فجوه آه، هو خلاص مش هينزل تشريعات جديده امال ده نستفيد منه ازاي في واقعنا في آه، حدوث فترات فتره فتور وانقطاع العلم واندراس العلم وانتشار الجهل والبعد عن نور الوحي وتيجي عايز تقرر حكم شرعي حصل فيه فجوة قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أما تيجي تقرر مثل هذه الأحكام تحتاج إلى مثل هذا الخطاب مرة أخرى وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وحاشاه صلى الله عليه وسلم وكما قال كثير من العلم والخطاب يكون لنا بطريق الأولى فلا تكونن صلى الله عليه وسلم من الممترين أي من الشاكين أمر يحتاج إلى خطاب يقيني في هذه اللحظة ثم قال الله سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات والعلماء هنا اختلفوا هل ولكل وجهة يعني لا تنشغل بهم بهم خلاص زي زي الآية اللي قبلها كده إيه وما بعضهم بتابع قبلة بعض خلاص ده له وجهة وده له وجهة أمال إحنا نعمل إيه إحنا مش بس نركز في وجهتنا إحنا نستبق الخيرات يعني لا تنشغل بكلامهم مش بس كده الآية بتقول كده لا لا ده أنت أسرع في طريقك يعني مش بتقول لك لا تلتفت ده بتقول لك استبق ركز خلاص ده أمر قدري ولكل وجهة هو موليه ده لو هو الاختلاف اليهود أو النصارى أو لو هو الله سبحانه وتعالى موليها لكم يعني لكل وجهة اختارها الله هو الذي ولاك إياها لكل وجهة سواء بيت المقدس أو الكعبة الله هو الذي اختار لك هذه القبلة ففي كل وقت من الأوقات أول ما ينزلك أمر استبق الخيرات ما تنشغلش مش اسأل ليه وإزاي جالك الأمر باستقبال القبلة استبق الخيرات جالك الأمر بالكعبة استبق الخيرات جالك أمر شرعي معين استبق الخيرات جالك الأمر بكف اليد كف اليد جالك الأمر بالقتال قاتل وده اللي اتربى عليه الصحابة ألم ترى إذا قلنا لهم كفوا أيديكم في وقت مفيش قتال وفي وقت فيه قتال إذا فأنت بتيجي تعتاد على إنك أنت ما تقاتلش يقول لك قاتل كان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا يفطر وكان يفطر حتى نقول لا يصوم تدريب النفس على أنواع العبوديات المختلفة ولكل وجهة هو موليها وفي قراءة هو مولاها الله هو الذي ولاه إياه فاستبقوا لا تنشغلوا فاستبقوا الخيرات فقال بعض العلم الطبري قد بينت لكم أيها المؤمنون الحق وهديتكم القبلة التي ضلت عنها اليهود والنصارى وسائر الملل فبادروا بالأعمال هنا ألف استبقوا الخيرات شكرا لهذه النعمة نظرا إلى قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يعني أنت المفروض تشكر النعمة ان ربنا اداك القبله فاستبق وسارع شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمه ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير بعضهم قال ايه ذكر البعث دلوقتي اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا اينما تكونوا هتبقى لكم اتجاهات مختلفه للقبله ياتي بكم الله جميعا ويحاسبكم على القبله او إشارة لطيفة كان ذكرها أظن البقاء عن الحرالي أو يعني أظن يعني إن البعث سيكون من عند الأرض الشام بيت المقدس فستعودون مرة أخرى وتبعثون من هناك مرة أخرى فتتجه للمقدس الكعبة بعد كده بيت المقدس بعد كده الكعبة وتعود يكون البعث مرة أخرى من بيت المقدس أينما تكونوا ودي إشارة يعني يعني مجرد من اللطائف فقط أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أو تهديد بالحساب بحيث الإنسان لا يرتاب في أمر الله سبحانه وتعالى ويتأكد الأمر مرة أخرى بل مرتين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام تأتاني وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام العلماء اختلفوا ليه ثلاث مرات الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء لما سألوا ليه تكرر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقالوا ان ده زي ما قلنا الامر الجديد يحتاج الى تكرار تثبيت الامر في قلوب الناس ومن بلاغه القران ان في كل مره كرر التوجه القبله كان معاه تعقيب مختلف فانت مثلا عايز تقول لحد ثلاث معلومات مهمه لكن بتكرر جمله في الاول سابقه بالامر الذي تطلبه منه وتذكر تعليلات مختلفه للامر ثلاث تعليلات لنفس الامر او ثلاث جمل مرتبطه بنفس الامر بنفس الامر فتكرره في كل مره ليستقر في نفوس الناس فقالوا في اول مره بين الله ومن حيث خرجت قد نرى تقلب وجهك في السماء ده كان ربط وحي... فولي وجهك كان مرتبط بعلم الله بتا... بانه يقلب وجهه صلى الله عليه وسلم في السماء الثانيه تاكيد انه الحق الثالثه ان مساله الحجه وان زي ما هنشرح دلوقتي وان الا الذين ظلموا وما معنى هذه الحجه ففي كل مره كان في ارتباط بمعنى معين فاذا تكرار وبعضهم يعني ذكر ان ان باختلاف الاوقات والاماكن ان انت في مكه الكعبه خرجت هاجرت للمدينه تنظر للكعبه في كل العالم تنظر للكعبه بعضهم قال في بلدك أو حولها أو في كل مكان أو في بيتك ثم في بلدك ثم في كل مكان أيا كان اختلاف الأماكن والأزمنة أيضا تتجه الكعبة عشان حتى لا يتخيل بعض الناس أن ده للقريبين أو لمكة أو المدينة في كل مكان وفي كل زمان تتجه إلى الكعبة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك تأكيد وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره طيب هذا التوجيه للقبلة كما قلنا ليعلم من يتبع رسولا من قريب على عقبه وأيضا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون يعني إيه لئلا يكون للناس اللي هي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم فالناس هناك قلنا عام لئلا يكون للناس عليكم حجة دلوقتي خلينا نشرح الآية ايه اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول لمكة لما نظر الأول لبيت المقدس فاليهود كانوا فرحانين والمشركين زعلانين خلاص لما النبي صلى الله عليه وسلم تحول من بيت المقدس للكعبة ال- اليهود قالوا ايه اه ده هو متحير تحير في دينه وراحوا عملوا له اختبارات وليست هذه قبلة مش ع- وقعدوا يعملوا في روايات ذكرها ابن زيد وغيره في الطبري انه حاولوا يعملوا فتنة للنبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا اختبار وده مت- امر متكرر عند اليهود يبعتوا للنبي صلى الله عليه وسلم اسئله للاختبار ان اجاب بكذا فهو نبي وان اجاب بكذا فهو ملك ويجيبوا باجابه النبي ثم يعرضون المهم فاليهود قالوا ايه آه ترك ديننا سيعود الى دين قوم و- إيه، وان اليهود لما كانوا بيقولوا خدوا بالكم بقى اليهود لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى بيت المقدس فكانوا بيقولوا ايه ده تابع لنا وترك قبلة أجداده وتابع لنا فلما ترك قبلتهم لم يعد ركز لم يعد لليهود عليه حجة في كلامه السابق تمام اتفضل مين اتفضل المشركين المشركين قالوا اه ده رجع لنا بقى رجع عاد إلى قبلتنا فسيعود إلى ملتنا المشركين قالوا ايه عاد إلى قبلتنا دي مقدمة صحيحة فسيعود إلى ملتنا مين اللي- إيه اللي قال دي النتيجة دي فعشان كده ربنا بيقول ايه؟ لئلا يكون للناس اليهود ما عادش هيبقى ليهم حجه عليكم، انتوا انفصلتوا عنهم تماما. الا الذين ظلموا، الناس هنا مقصود بها كله لو قلنا الاستثناء ده اسمه استثناء متصل. يعني الناس عموم الناس، عموم الناس فيهم مين؟ خلينا دي عموم الناس، يهود، منافقين، آه، مشركين. ما كل دول لم يعد لهم حجه الا الذين ظلموا آه، آه، الطبري قال مشركوا العرب. ايه ده؟ يعني الا الذين ظلموا منهم سيكون لهم علينا حجه؟ ده معنى الايه؟ عند الكلام الطبري وان الذين ظلموا هم المشركين اه بس هنشرح يعني ايه كلمه حجه دلوقتي نشرح بس الاول معنى الايه مهم قوي الكلام ده في- ايضا في الرد على الشبهات الربع ده يدرس في الرد على الشبهات تاني ان اليهود كان ليهم متمسك اتقفل المتمسك ما عادش موجود لسه المشركين ليهم متمسك بشيء معين تمام سيظل كلام الطبري ان سيظل لهم نوع خصومه وجدل وليست حجه بمعنى دليل وبرهان حق فالحجه هنا لها معنيان لو قلنا ان معناها وده اللي اختاره الطبري وده اللي مال اليه وده اللي, اللي, اللي هيوس يعني معنى بديع يعني ان لئلا يكون للناس عليكم حجة بمطلقها سواء بب- مبنية على برهان أو سواء لأجل الخصومة والجدل محدش يعرف يتكلم معاكم إلا الذين ظلموا سيظل فريق من الناس لهم بعض متمسك من باب الخصومة والجدل وليس من باب الحق بمعنى إيه؟ طريقي بيقول كلمة عشان أشرح لك الفكرة بيقول إيه؟ ومن قرر الباطل أي حد عايز يقرر يأصل للباطل ومن قرر الباطل وجد له شبهة تعضده وده من الابتلاء ان في ايات محكمات وفي متشابهات فيجي الذين يتبعون اهواءهم وبيتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله يمسك في المتشابه ويقرر باطل فيجيب مقدمه صحيحه ومقدمه باطله ويطلع بنتيجه باطله فالناس يحصل لها خلط هو ده بقى معنى ولا تلبسوا الحق بالباطل ايه علاقه انه راجع للقبله دي بانه سيعود للمله دي هو اصلا كان على المله بتاعتكم ده هو كان دايما يؤكد ملة إبراهيم حنيفا يعني انتوا ملة إبراهيم كان عندكم لوثتوا الملة كان فيها شرك لكن حنيفا مائلا عن كل هذه الأمور وشرحنا الحنيفية مين اللي قال كده فقال الطبري قال إنما معنى ذلك بخلاف ما توهمت بيقول إزاي يعني بيقول فإن قال قائل فأي حجة كانت لمشركي قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أنت مستغرب إزاي إن- فقال آه، الطبري معنى ذلك بخلاف ما توهمت إنما الحجة في هذا الموضع أي الخصومة والجدل هي مجرد انه يلاقي حاجه يرخم عليك بيها ومعنى الكلام لئلا يكون لاحد من الناس عليكم خصومه ودعوى باطل محدش هيعرف يقول لكم اي كلام ولا حتى من باب الخصومه ولا حتى من باب دعوى الباطل غير مشركي قريش فان لهم عليكم دعوى باطل وخصومه بغير حق في ناس كتير يعني قالت لا لا لا حجه هنا هنسيبها زي ما هي حجه بمعنى دليل حق واضح وبرهان بين هتكون معنى الايه لئلا يكون لكل الناس اليهود والمشركين عليكم حجة صحيحة ولكن الذين ظلموا منهم سيظلون يشاغبون عليكم تاني ولكن الذين ظلموا هيعملوا ايه يشاغبون عليكم بنوع فده طالما فسرت الا معنى لكن دي شرحتها قبل كده استثناء منقطع لا علاقه له خلاص لذلك عجبني الط- البقاعي نقل عن آه، بعض كتب اعراب القران قال ومثار الخلاف هل الحجه الدليل الصحيح فيكون الاستثناء منقطع ام الحجه الاحتجاج والخصومه فيكون متصل تاني مثار الخلاف بين ال- اللي اختاروا الطبري وبين اللي اختاروا بعض المفسرين قال ومثار الخلاف هل هنا الحجة هي الدليل الصحيح لو الحجة هي الدليل الصحيح فقط يبقى الاستثناء منقطع لو الحجة واسعة وتشمل الاحتجاج والخصومة بالباطل ودعوى الباطل فالاستثناء منتصر وده اللي اختاره الطبري قيمة الاختيار ده اللي انا مايل ليه بتاع الطبري ايه ان فعلا اي حد بيقول شبهة مش هيقول كلام باطل في باطل لازم يجيب اي حد عايز يطعن في احكام الشريعه عند على المراه لازم يجيب مقدمات فيها جزء من الحق وبعد كده يضيف عليها شيء من الباطل ويشوه الصوره الكليه ويقدم لك صوره مشوهه الباطل المحض يسقط لوحده لكن حتى يقوم الباطل فترة من الزمن لابد أن يقوم على جزء من الحق حتى يقوم الباطل لجزء من الزمن لابد أن يقوم على جزء من الحق دي سنة لذلك أهم ما يقوم به العلماء هو فك هذا اللبس دي من وظائف العلماء الحكماء الفقهاء لأن دايما كان شيخ سيبيل لك مش الفقيه اللي بيعرف الخير من الشر لا يعرف يفصل الدرجات خير الخيرين وشر الشرين ومصالح ومفاسد هو ده الفقيه لأن الحياة قائمة أصلا على هذا التداخل والتشابك الحياة مش كلها أبيض وأسود الحياة ألوان فبالتالي الفقيه هو اللي يعرف يفصل زي ما هيجي لنا ان شاء الله المره الجايه ان الصفا والمروه من شعائر الله يحطوا الص... يحطوا اساف ونائله فوق الصفا والمروه المروه دور الفقيه انه يفصل الباطل عن الحق ويقول ان الحق الصفا والمروه والباطل اساف ونائله مش يا اما يقبل الاثنين يا اما ترك الاتنين. نشرح ده بالتفصيل المره القادمه ان شاء الله لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني تخافوا يعني بمعنى ايه صرخات الدجال وفتن اللي اللي, اللي اشبه بنباح الكلاب وما وفيها نوع من الباطل والخصومه ما تخافش منها امضي في طريقك ما ما تركزش مع ال- مع الكلام ده والغوا فيه هذا اللغو الذي يقومون به في القران ما تركزش معاه ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون الله سبحانه وتعالى ولأتم دي معطوفة على لئلا يكون بمعنى ان من تمام النعمه ان تتوجه الى القبله قد تشك قد يشك رجل في حكم من احكام الشريعه وقد تشك امراه في حكم من احكام الشريعه وفي هذا الحكم تمام نعمه الله عليها قد يشك انسان في نعمه الله في حكم من احكام الشريعه وفي هذا الحكم الذي شك فيه هو تمام نعمه الله عليه لكن الله يعلم وانتم لا تعلمون وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم ط- طب بص الأصل الهداية أين آه، يعني آه، آه، يعني ماذا كنتم قبل البعث كنتوا إيه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يعني كنتوا في جاهلية جاي تشك في حكم من احكام الشريعه هو اللي بعث لكم نبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم واخرجكم من الظلمات الى النور انت جاي تشك دلوقتي في في القبله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أنت جيت شك اذكروا النعمة الأصلية دايما أما يجي الإنسان في صدره شيء من أحكام بعض الشريعة شيء في القتال شيء في المواريث يصيب نوع كده من الوسوسة قبل ما يبحث عن رد ويسأل أهل العلم يفتكر بس الأصل فكرة الله وجود الله والحياة بغير الله جحيم والحياة بغير وحي جحيم والحياة بغير قدوة جحيم بغير الرسول صلى الله عليه وسلم في- هت- هتعيش ازاي معايير أخلاقية بتفتكر الأصول دي لغاية لما توصل الحكم الشرعي فيأخذ موضعه تعرف تسكنه في مكانه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ك- تلا عليكم الآيات ويزكيكم ال- البقاء برضه له كلام جميل قوي إن التزكية هنا قال يطهركم في أقوالكم وأفعالكم وينميكم التزكية فيها نمو بإنعاش قلوبكم لما شوف بيقول إيه يتلو عليكم الآيات يزكيكم وبعدها يعلمكم الكتاب والحكمة البقاء التقط التقاط حلو أوي. بيقول يزكيكم يطهركم وينميكم بإنعاش قلوبكم لتتش- لتشرف بالمعاني الصالحة والأخلاق الطاهرة هذا العلم يعلمكم لما بينزل على قلب مزكى بيثمر والقلب ده لا يضطرب القلب المزكى بمعنى ان من وسائل تحصيل اليقين في الاحكام الشرعيه تزكيه القلب من وسائل تحصيل اليقين في احكام الشريعه المجاهده في العباده والمدارسه في العلم وتطبيق الاحكام الشرعيه وتنفيذها هي علاقه جدليه العمل بيزود اليقين والعلم يرجع يزود العمل هذه العلاقه هي اللي بتبني الانسان الموقن ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة مش بس الأحكام التشريعية بتفصيلاتها بدقائقها بلطائفها كل ده معاني الحكمة بالفهم عنها الحكمة قالوا السنة الحكمة قالوا الفهم عن الله ورسوله يعني مش بس الأحكام والتفصيل زي الآية دي ما هي الآية دي عبارة عن إيه عن حكم وحكمة ما هو الآيات دي حكم تشريعي وحكمة منها وبيان لعظمتها ورد على شبهاتها هذه طريقة العلماء ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فانشغل بذكر الله ولا تنشغل بذكر الخلق فاذكروني أذكركم فكما أن في البيت شرفكم ففي ذكر الله شرفكم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وكما أن لحظات الانتقال صعبة فخاطب الله بني إسرائيل في أول السورة لكي ينتقلوا عن رئاستهم إلى أن يكونوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم الله للاستعانة بالصبر والصلاة فهنا أيضا هذا الانتقال عن القبلة يحتاج إلى الاستعانة بالصبر والصلاة وكل انتقال في حياتك كل مرحلة انتقالية في حياتك سواء في أحكام تشريعية في ابتلاءات قدرية في أمور صعبة في حياتك كل مرحلة انتقالية في حياتك تحتاج إلى الصبر والصلاة حتى تستطيع أن تكمل المسير يا أيها الذين آمنوا استعينوا على هذه الأوامر وعلى توجيه القبلة وعلى مآلات تغيير القبلة ما هو هيجي الآية اللي بعدها جهاد استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين لن تستطيع أن تكمل بغير المعية ومعية الله مع الذين صبروا وصابروا وكما قلت دايما آل عمران امتداد البقرة اصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الطبري يا أيها الذين آمنوا استعينوا على القيام بطاعتي وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي والانصراف عما أنسخه منها استعينوا على ذلك واستعينوا للتسليم بأمري والتحول نستعين بإيه وذكر الكلام يعني من ال والتح... شوف اللي عجبني أول لقطة دي بيقول إيه والتحول عن القبلة بعد تحويل إياكم وإن لحقكم في ذلك مكروه من مقالة أعدائكم من الكفار أو مشقة على أبدانكم في قياكم به أو نقص في أموالكم اللي عجبني هنا إيه أو وعلى جهاد أعدائكم وحربهم في سبيلي اللي عجبني إن الطبري بيربط الآيات اللي جاية اللي فيها صبر بإن دي من مآلات تحول القبلة وك- وقرأت لأكثر من حد اتكلم في المناسبات إن هذه الآيات اللي جاية ونبلونكم أو ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله هذه من مآلات تحول القبلة أنهم إن اليهود والنصارى والمشركين لن يكتفوا على هذه القضية بالكلام وسينتقلوا إلى الجهاد والأفعال فلا بد أن تستعدوا لهذا الأمر نستعين آه، قال بالفزع منكم فيما ينوبكم من مفضعات الأمور إلى الصلاة لي فإنكم بالصبر على المكاره شوف الطبري بيقول إيه إنكم بالصبر على المكاره تدركون مرضاتي وبالصلاة لي تستنجحون طلباتكم قبلي يعني تطلبها من الله تنجح وتطلب الطلبات من الله سبحانه وتعالى وتدركون حاجاتكم عندي لغة جميلة الإمام الطبري عليه رحمة الله الختام إيه، سواء الربع أو ختام الدرس ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وتحس إن هنا في انتقال في مشهد وكأنه فقد إيه ده تحول القبلة بعد كده استعينوا بالصبر والصلاة بعد كده فجأة فجأة في ناس ماتت في سبيل الله أنا عايزك تتخيل تاني المشهد في مشهد وكأن مشهد كامل اقتطع يعني تحولت القبلة وبعد كده استعينوا بالصبر والصلاة وفجأة ناس ما- ماتت في سبيل الله في القتال معركة وبلاءات حلت فيقول الله لا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات لنبلونكم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن ثلاث آيات دول إيه ده؟ في مشهد هنا قد يفهم من السياق ان لوازم التحول الجهاد وده بقى اللي هيجي وقتال سواء غزوة بدر أو غزوة أحد اللي هيجي ذكره في آل عمران كما قلت امتداد بقى سورة البقرة فبعد انتهاء المعركة لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله جهاد أموات حتى اللفظة أنت متخيل لا تذكروهم تحسرا ولو بسوء وتقولوا أموات برغم أن عادي ممكن تقولوا أموات لكن لا تصفوا بهذا الوصف بل أحياء حياة خاصة بهم ولكن لا تشعرون لا تشعرون فيها معنى جميل انت واقف تعيط جنبه وشايف بدنه وانت لا تشعر ما فيه من نعيم و- وايضا الايات دي ليها تفصيل طويل في سوره ال عمران ان انت مش مدرك انت قاعد بتبكي عليه مش مدرك النعيم اللي هو فيه ولا نبلونكم الخطاب هنا وجه آه، تفصيل اكتر لل- اللي بي- اللي ينظر اليهم هناك عن نعيم هؤلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص قيل القتال ومآلات القتال ونقص الغذاء والجوع ونقص من الأموال والأنفس الأنفس قيل القتل والثمرات ويعني وفي أقوال كثيرة فيها حتى يعني ذكرها ابن كثير و- و- وردها يعني هل مقصود هنا الصيام والزكاة وق- لكن قال هذا لا يبدو والله أعلى أعلم يعني ابن كثير قال حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف آه، خوف الله والجوع صيام رمضان ونقص الأموال الزكاة والثمرات ابتلاء في الأولاد قال وفي هذا نظر ثم قال ابن كثير الذين إذا أصابتهم مصيبة أي الذين تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم الذين إذا أصابتهم مصيبة لأن ربنا بيقول إيه وبشر الصابرين إيه ده أنت رايح لناس في حالة بلاء تبشرهم القرآن بيعمل نقلة عجيبة ب- ب- بقضية الغيب يعني ناس ميتة ربنا بيقول لك ما تقولش عليه ميت دول أحياء لك لا تشعرون واحد مبتلى أنت رايح تقول له بشرى عامل زي المريض أنت رايح تبشره إن شاء الله بالعافية في الدنيا وبالأجر يوم القيامة طهور إن شاء الله فواحد مبتلى ربنا بيقول لك وبشر الصابرين بشر بإيه ده ده لا- لا- شيء من الخوف وطبعا من لطف الله قال بشيء من ده من لطف الله دايما البلاء يأتي على قدر الإنسان مش كامل بلاء يعني جزء يترك لك شيئا شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولا هبشره نعم لأنه صبر كفاية قبل الآية دي إن الله مع الصابرين الله معه هذه المعية استجلبت له صلوات ورحمة وهدى من الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين مين دول اللي نبشرهم الذين إذا قالوا على طول إنما الصبر عند الصدمة الأولى الذين إذا أصابتهم مصيبة أيا كان نكرة عم أيا كان كبيرة أو حقيرة عظيمة أو حقيرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا على طول وهذا أثر القول على القلب وده من معاني الأذكار تكرار حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله تكرار المعاني على اللسان يؤثر في القلب لذلك الإنسان ينتقي ما يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون تمام الاستسلام احنا السورة مليانة استسلام في الأوامر الشرعية و- و- وخدوا بالكم والله أعلى وأعلم أحد أوجه الربط بين هذه الآيات وآية تحويل القبلة هم قالوا اللي قرأته مسألة أثر تحول القبلة وتبعات ده من جهاد وقد يكون أيضا بالإضافة استسلام لأوامر شرعية لم تفهم حكمتها واستسلام لأوامر قدرية لم تفهم حكمتها هنا ال- الأثار أنا نسيت أقول أذكار موجودة كتير بقى في ابن كثير أثار تحويل القبلة واللي كان بيصلي في اتجاه وجاءهم النداء وهم في الصلاة فالتفتوا وهم في الصلاة ما عادش ليه وازاي ونح- ناس بتصلي وجه ألا إني شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة تغيرت القبلة وهم في الصلاة التفوا ده تمام الاستسلام في التشريع هنا تمام الاستسلام في الأقدار الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مش ما الحكمة وإيه الضرورة طب وليه إنا لله وإنا إليه راجعون هناك ليه الحكمة وليه ننتقل للكعبة السدار وهو يصلي فكما أن أهل الإسلام وده معنى محوري كما قلت استسلام في الأوامر الشرعية واستسلام في الأوامر القدرية مع يقين مع يقين في الحالتين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لازم عندك هذا اليقين الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى فالحل سمعنا وأطعنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله نحن ملك له سبحانه يفعل ما يشاء والله بنا رؤوف رحيم إنا لله وإنا إليه راجعون فيثيبنا احنا متربيين على الآخرة احنا فاهمين ان الدنيا دار بلاء يعني احنا فاهمين ان الحكم قد لا تظهر في الدنيا نفهم هناك لا يوم القيامة نفهم في اشياء في ابتلاءات لن تظهر حكمتها الا يوم القيامة عشان الواحد يريح نفسه في حاجات مهما ضغط الانسان على عقله وحاول لن تظهر هذه الحكمة الا يوم القيامة حاجات بتظهر حكمتها بعد شهر بعد سنين لكن في حاجات لن تظهر الا يوم القيامة فوإنا إليه راجعون فيثيبنا على صبرنا ونتبين الحكمة هناك بقى وإنا إليه راجعون أولئك اتكررت أولئك مرتين أولئك عليهم وأولئك هم دول صنف عالي من الناس قلة ندرة في علو أولئك تنهمر عليهم صلوات من ربهم ثناء رحمة بركة خير من ربنا صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذي فهم ان استسلام للتشريع والاستسلام للاقتدار هو ده الهدى تمام الهدى الذي جاء به السورة في أول القيامة لا ريب فيه هدى للمتقين تمام الهدى في الاستسلام ربط كده سورة البقرة تمام الهدى في الاستسلام شرعي وقدري فالذي يسلم لأوامر الله الشرعية والقدرية هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فنعمة العلاوة من الله سبحانه وتعالى زي ما روي عن عمر الخطاب ونعمة الثواب فعلا يعني واحد يقول لك إيه هي فين البشرى وبشر الصابرين يعني واحد عنده نقص عنده خوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر هذه بشرى لأهل الدين بشرى لمن يقدر معنى الهدايه لمن يقدر فهم يعني ايه دنيا ويعني ايه اخره ويعني ايه هدينا الصراط المستقيم يقدر معنى الرحمه من الله يقدر مفهوم الدين هو ده اللي فاهم قيمه ده لكن لما تيجي واحد ت- وتقول له قول بس ان لا- اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها وان ان شاء الله ربنا ياجرك سواء في الدنيا او في الاخره ولا يرضى هو عايز حالا بديل او حاجه افضل منها حالا ويشترط على الله هو لا يفهم قيمة هذه الأمور لكن اللي بادئ القرآن بيهدنا الصراط المستقيم وفاهم خطورة الطلب ده وكيف انحرف عنه الناس يفهم قيمة الصبر في المصيبة وذلك جاءت في سورة التغابن حتى لا تغبن حتى في المصائب تحول المصائب إلى خيرات وإلى آه، فرصة لصلوات من ربهم ورحمة وأولئك المدون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العافية وأن يرزقنا الصبر وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى طولت عليكم النهاردة ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته